ألم اقتربت الساعة ارجع في لحظة ندم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الأحبة في كل مكان مرحبا بكم في برنامجكم كفاية ذنوب الحمد لله الحمد لله سبحانه العفو الغفور لا تنقضي نعمه ولا تحصى على مر الدهور وسع الخلائق حلمه مهما ارتكبوا من شرور سبقت رحمته غضبه من قبل خلق الأيام والشهور يتوب على من تاب ويغفر لمن أناب ويجبر المكسور نحمده سبحانه حمد القانع الشكور ونعوذ بنور وجهه الكريم من الكفر والفجور ونسأله السلامة مما يورث الكلالة أو النفور ونرجوه العصمة فيما بقي من أعمالنا وأن ينور قلوبنا والقبور وأشهد أن لا إله إلا الله جعل الظلمات والنور خلق سبع سماوات طباقا ما ترى فيها من تفاوت أو فطور وأنزل من السماء ماء فمنه أنهار وآبار وبحور وفي الأرض قطع متجاورات منها الخصبة ومنها البور جعل الليل لباسا والنوم سباتا والنهار نشور ميز الأشياء بضدها فبالظل عرف الحرور فلولا الأعمى ما اعتبر البصير فلولا الأعمى ما اعتبر البصير ولولا الحزن ما عرف السرور ولولا السقيم ما شكر السليم ولولا السفه ما مدح للعقل حضور ولولا الطمع ما رجونا ولولا الخوف ما انتهينا ولولا الله ما اهتدينا وإلى الله ترجع الأمور وأصلي وأسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الذي أكمل الله له الدين وأتم النعمة وفاض عليه بالنور المرفوع ذكره في التوراة والإنجيل وكذلك الزبور المزمل بالفضيلة صلى الله عليه وسلم المزمل بالفضيلة والمدثر بالطهر والعفاف والمبرأ من الشرور ما كان صخابا وما كان سبابا ولا دعا بالويل أو الثبور ما أثاب على النفاق ولا رضي لأمته الشقاق ولا صفق من أجله مأجور ما مشت أمامه الحراس ولا دقت من أجله الأجراس ولا تغنت بأمجاده الصبايا الحور فيا سعادة من اتبع الحبيب النبي وصلى على كامل النور اللهم صل وسلم وزد وبارك على النبي محمد سيد المتواضعين الذي عرضت عليه الدنيا فأعرض زاهدا يبغي من الأخرى المكان الأرفع ما جر أثواب الحرير ولا مشى بالتاج من فوق الجبين مرصعا وهو الذي ألبس الدنيا السعادة حلة فضفاضة لبس القميص مرقعا اللهم صل وسلم وزد وبارك على الحبيب النبي محمد أما بعد عباد الله تحت عنوان تواضعوا لله فإنه من تواضع لله رفعه أقول لكل الأحبة الكرام للرجال والنساء للشباب والفتيات للعلماء والمتعلمين ولنفسي المقصرة قبل هؤلاء تواضعوا لله لأن أهل الكبر والعياذ بالله أعد الله لهم في الدنيا خزي وصغار وعار ثم في الآخرة النار أقول لكل من نجح في الانتخابات لا أتكلم عن مسألة حل الدخول في الانتخابات أو حرمتها إنما أقول من اجتهد جزاه الله خيرا لكنه لما نجح ماذا أراد وهل تغيرت نيته هل تغيرت نيته أم أن المسألة مجرد فرحة كما كان يفرح أهل المعاصي قبل ذلك بالطبل والزمر والموسيقى وبمعصية الله سبحانه وتعالى تواضعوا لله ليرفعكم الله ليحفظ الله جل وعلا عليكم ما أنتم فيه إن كنتم قصدتم بهذا وجه الله فلا تفرحوا إن الله لا يحب الفرحين لكل من نجح في الانتخابات وأخذ كرسي ولكل من تولى إمارة ولكل من حصل على مال ولكل من أعطاه الله قوة ولكل من أعطاه الله سبحانه وتعالى جمالا أقول لجميع هؤلاء لا تفرحوا بما آتاكم الله إلا على سبيل شكر النعمة ولكن لا تفرحوا فرح قارون ولا تتبطروا ولا ترفعوا رؤوسكم ككبر قيصر أو كسرى لكننا لابد جميعا أن نتواضع لله رب العالمين لأن الله لأن الله يتوفى الصالحين المتواضعين وفاة طيبة تسترهم دنيا ودين أقول تعالوا بنا نحذر أهل الكبر من كبرهم وننادي في هذا الوقت بالذات لأن هناك نعرة كذابة وبعض الناس يرفعون رؤوسهم بفخر على عباد الله وحتى لسه للأسف الشديد العملية مجرد مجرد بس إذن وإشارة أنه يتحمل مسؤولية أنت فرحان ده أنت المفروض تسجد لله وتقول له يا رب عني على ما أنا فيه أنت سعيد قوي وعمال تتهلل وتضحك وتعمل ده أنت هتتحمل مسؤولية كل الناس هتسألك يوم القيامة حقي راح فين وقفوهم إنهم مسؤولون فإذا المسألة محتاجة مننا وقفة عشان نعيد النفس وننبه الأحبة وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين ووالله لا أقول هذا الكلام إلا على سبيل الدين النصيحة ومن منطلق أن أحب لأخي ما أحب لنفسي فكلمة اتق الله يجب إن احنا نستقبلها ونرضى بها الله سبحانه وتعالى حذرنا من الكبر حذرنا من الكبر فلا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا رأيت الليلة وأنا أسير في بعض الشوارع أناسا يحتفلون بالنجاح بالطبلة والمزمار والموسيقى ومعصية الله واختلاط إن مثل هذه الأشياء نوع من أنواع الفرح القاروني إنه نجح وهيبقى في قلب البرلمان ولا في قلب الإمارة والسلطان يا اخوانا لازم نشكر الله ولا احنا بندعوه لحد ما نوصل وبعدين بعد كده ننسى حاجة اسمها دين وننسى حاجة اسمها تطبيق الشريعة وننسى حاجة اسمها سنة النبي وأخلاق النبي محمد لله درك يا من قلت فعلا احنا بيتحقق فينا قول هذا الذي قال هذه الكلمات اسمع كده يا رب عفوك لا تأخذ بذلتنا يا رب عفوك لا تأخذ بذلتنا وارحم يا ربنا ذنبا قد عصيناه يا رب عفوك لا تأخذ بذلتنا وارحم يا ربنا ذنبا قد جنيناه ندعوه في البحر أن ينجي سفينتنا فإذا بلغنا إلى الشاطئ عصينا ونركب الجو في أمن وفي دعة وما سقطنا لأن الحافظ الله يا رب عفوك لا تأخذ بذلتنا بنقول الإسلام بنقول تعالوا لنا يا مسلمون يا رب عفوك لا تأخذ بذلتنا وارحم يا ربنا ذنبا قد جنيناه ندعوه في البحر لما بنكون بنعوم والموجة عليت والريح اشتدت ولا راكبين السفن وهنغرق ندعوه في البحر أن ينجي سفينتنا فإذا بلغنا إلى الشاطئ عصيناه نطبل ونزمر ونرقص زي غيرنا ما الفرق بيننا وبين غيرنا؟ إلا بطاعتنا لربنا إلا بالسجود والتواضع لله يبقى هنيجي بعد فترة وهنلاقي عربيتين ماشيين حوالين الزعيم وكم عربية توقف الطرق وتعطل المصالح والعكم اللي كان موجود قبل كده نلاقيه هو هو احنا عاوزين بقى نفك شوية عن أهل مصر عاوزين نطلع من الروتين والعكم اللي كنا فيه عاوزين نشوف الأموال هتروح فين وتيجي ازاي عاوزين نبص لأولادنا ازاي هيتعلموا وهيتعلموا ايه عاوزين بقى نحترم نفسنا تاني مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم إنما هو نفس الشكل ونفس الهيئة ونفس النجاح ونفس الفرحة ونفس الطبل ونفس الزمر وعيد النصر يا خال عيد النصر رجال انت فرحان ليه ما تفرحش قوي يا اللي نجحت سواء كنت من حزب كذا أو حزب كذا أو حزب كذا انت مسؤول أمام الله أولا ثم أمام الناس مش هنسيبك مش هنسيبك افرح بكرسيك زي ما انت عاوز فإن كان فرحك فرح من قالوا فبذلك فليفرحوا ده فرحة المؤمنين المسلمين إنما لو كان فرحك فرح قارون بالمعاصي إن شاء الله مش هتتساب لا من الله ثم من الناس فتعالوا النهاردة نرفع شعار تواضعوا لله لا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض غيرك كان خرقها لا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا مهما رفعت رأسك فوق هتوصل فين إلى عنان السماء ومهما ضربت بقدمك في الأرض أتخرج منها الماء تواضع لله ما طار طير وارتفع إلا كما طار وقع ومن تواضع لله رفعه هتوصل لإنك تكون رئيس أو أمير أو زعيم إيه يعني إيه يعني رئيس إيه يعني أمير إيه يعني رئيس وإيه يعني أمير وهو مكروه من قبل الله والله جل وعلا قذف في قلوب العباد بغضه ما احنا كلنا بنسمع عن بشار الأسد بنقول الله يلعنه بنسمع عن فلان ابن فلان بنقول بنكرهه يبقى لازمته ايه ان يبقى امير ولا ملك ولا رئيس انما التواضع حلو احنا ما تعلمناش ليه من النبي محمد النبي محمد مش اكرم اهل قريش ولا اكرم اهل السعودية ولا اكرم اهل العراق وليبيا ولبنان بل انه اكرم اهل الارض افضلهم ده حتى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه لما مات النبي محمد كان يروح يبكي عند القبر ويقول رسول الله والله لو واكلت كفءا لك ما واكلتنا لو واكلت كفءا لك ما واكلتنا لو هتاكل مع ناس كفء ليك عمرك ما كنت هتاكل معانا لو واكلت كفءا لك ما واكلتنا ولو شاربت كفءا لك ما شاربتنا ولو تزوجت من كفء لك ما تزوجت منا ولكن تواضعا منك واكلتنا وشاربتنا وتزوجت منا وأنت أكرم الخلق عند الله اتعلم من النبي وانا اتعلم من النبي مش عاوزين حاكم تاني عشان واحد يقدم له رسالة يغربلوه بالرشاش مش عاوزين بقى ناس تيجي على الرأي المخالف ويقول له يا تسكت يا تسجن وتتعذب بل ان في ناس تتصفى في الشوارع مش عاوزين حد يطلع على مسجد زي مسجد ابن تيمية هناك في فلسطين ويضربوه بالرشاشات حتى ينزلوا الراجل اللي بيقول أين شرع الله كما قلنا للآخرين اقبلوا ما نقول لابد أن نقبل الرأي الآخر ولا بد أن نفرح فرحا معتدلا ونعلم أننا مسؤولون أمام الله فلا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا هتبقى ريس والله ما ملكت شيئا لو أن الله جل وعلا أصابك بشيء من الأمور التي تنغص على الإنسان حياته دخل غلام صغير يا ريت التكرار يعلم الأبرار دخل غلام صغير على ملك أو أمير والأمير بيقول له شوية مية يا ابني قال له أجيب لك أجيب لك سيدي بس تسمع مني قال له أسمع منك يا حبيبي قال له قبل ما تشرب بالله عليك لو أنك في صحراء جرداء ومنع منك كوب الماء وأشرفت على الموت والهلاك فبكم تشتريه قال بنصف ملكي قال إذا لو شربته واستقر في مثانتك ولم تستطع له تصريفا فبكم تشتري خروجه قال بنصف ملكي الآخر قال اشرب بسم الله فلا بارك الله في ملك لا يساوي شربة وبولة انت داخل في المكان ده وتقول يا رب اديني الصحة قوين يا رب هو انت لما بتنجح ظننت انك حصلت على شهادة خاصة بيك ده انت حصلت على مسؤولية على كتافك وعلى ظهرك المفروض ساعتها تقول يا رب قويني يا رب عني بك استعين فلا معين غير وتبدأ تقول يا رب أنا هتواضع لك عشان ترفعني وتقويني إنما بنشوف ناس نفشت ريشها وعلت قرونها وبعض الناس بدأ بالمعصية يفرح مش ممكن أنا ماشي في الشارع منظر عجيب قلت إيه ده ناس فرحانة عشان بتنجح وبالطبل والزمر والرقص إيه الشباب اللي مايع ده هم دول اللي إحنا بنقول يا رب ينجحهم إحنا عاوزين ناس محترمة ساعة ما تنجح تسجد لله شكرا ده لاعب الكرة لما بيجيب كرة في المقص يجيبها جون بيسجد لله شكرا عايزين نسجد عايزين نتواضع عشان نرفع عشان ربنا يعيننا حتى لو وصلت تكون ملك ولا أمير فين الملوك بتوعنا النهاردة لسه هنفكرك تاني ان واحد منهم هرب لانه كان مطفش نصف اهل تونس فيقوم ربنا يعاقبه بنفس اللي عمله يطلعه بره ويطفش ويهرب وواحد منهم كان قاتل للناس في قلب السجون منبهدلهم بيقتلهم في الشوارع عشان كده ربنا موته موته بأيدي من ظلمهم وواحد منهم كان دخل الناس السجون وأكثر الملتزمين خاصة أصحاب المنهج السلفي وسمعتها من واحد منهم قال 80% من قلب السجون هم أصحاب المنهج السلفي ولما ربنا سبحانه وتعالى أراد به عذابا يسجنه زي ما سجن يسجنه زي ما سجن هو واللي حواليه كلهم هتبقى ملك وتبقى رئيس هتبقى ملك وتبقى رئيس عد لنفسك ما تفعله بشعبك هتبقى ايه يعني سبحانك يا رب لما بيقول لنا في الآيات اسمع كده قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون ثم يوم القيامة يخزيهم ويقول أين شركائي الذين كنتم الذين كنتم تشاكون فيهم قال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين يا الله فلبئس مثوى المتكبرين فلبئس مثوى المتكبرين الكلام مش بتاعي يا ريتنا نسمع كلام النبي محمد عن رب العزة جل وعلا حين يقول العز إذاري والكبرياء ردائي فمن نازعني فيهما أدخلته ناري أو قسمته ولا أبالي العز إزار الله والكبرياء رداء فأوعى حد ينازع الله فيهما سلم لله تواضع لله إن كنت ملك ولا أمير فالكل بين يدي العزيز الكبير صغير لا شيء أبدا يعزك إلا الله ولا أحد يستطيع وضعك إلا الملك جل في علاه إذا لابد من التواضع لابد من التسليم له ندخل بقى على بعض الناس الذين أعنيهم أيضا بمسألة تواضعوا لله للأسف الشديد بعض الناس يستخدمون, يستخدمون أموالهم في معصية الله تفتح قنوات فضائية وتحارب رب البرية وأنا بشبه دايما التلفزيون اللي فيه معاصي بعجل بني إسرائيل وده المقال اللي اتكلمت فيه في جريدة الرحمة العدد اللي نزل يوم الخميس أو يوم الجمعة العجل الفضائي ما أشبه العجل الفضائي بعجل بني إسرائيل سيدنا موسى عليه السلام مشى بقومه وأنقذه الله جل وعلا ومن معه من فرعون من رئيس مصر وعدوا البحر وبالعصاية انشق البحر الله جل وعلا جعل فيها هذا السبب وقال الله جل وعلا لموسى يا موسى اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم لما خرجوا من الناحية الثانية موسى عليه السلام ذهب لملاقاة ربه فرجع لأهم بيعبدوا عجل عملوا عجل من الذهب السامري ضحك عليهم الراجل صاحب القناة ضحك عليهم اداهم فلوس كتير قوي يستهينوا باللحية يسخروا من سنة النبي محمد يحاربوا المنتقبات ودلوقتي النار ولعت فيهم لما قالوا ده هيمنعوا المايوهات يا ناس والله العظيم ده نفاق اللي بتعملوه ده نفاق وبعدين يقول لك ازاي هيحرموا لنا الكلام ده احنا ما بنحرمش حاجه يا حاج اتصل يا اخويا بمجمع البحوث الاسلاميه اتصل بالمفتي يا حاج اتصل بتاع بوزير الاوقاف على الهوا مباشره قول له الواحده اللي تمشي بمايو قدام الرجاله اللي ما هماش قريبين ليها ولا محارم لها ده حتى المحارم بس احنا بنقول لك يا عم هنعدي اتصل كده على الهوا انا بقول للعالم كله يا اهل مصر يا أهل مصر يا اللي بتسمعوا المشايخ السلفية وبتقولوا ده تقال يعني ده بيعملوا لنا عقدة نفسية اتصلوا بمجمع البحوث الإسلامية أي شيخ محترم فيهم وكلهم محترمين إن شاء الله على الهوى مباشرة في دريم معاك يا أستاذ عمرو يا أديب هاتوا كده اتصل بشيخ الأزهر كده ولا ولا ب- ب- بفضيلة المفتي الشيخ علي جمعة قول له المايو قدامي لما تلبس واحدة أجنبية قدامي يا عمورة وتكلم كده امال تكلم احنا بنقول لك اتصل انما تروح جايب الشيخ السلفي وتساله هتعمله في المايوهات يا راجل اتق الله اتقوا الله وبعدين سبحان الله رب العالمين اعلام مدمر بياخد حتت بس من ال- الكلام ويكتر فيها قوي انا مش غضبان لنفسي والله عشان قطعوا لي آه، كلمه لما كنت بقول انا مستعد لان اتعدم في ميدان التحرير لو مصر ما حستش بالتغيير خلال سنتين لو انا مسكت رئيس جمهوريه ولحد دلوقتي بقولها برضو تاني وعيتها تاني وعيتها تاني للي زعلان منها طب هتعمل ايه اسالوا قناه فرنسا 24 لما تحدثت مع ال- اللي كانوا بيسجلوا لي اتكلمت في البرنامج إيه اللي ممكن اعمله وبسيط جدا في سنتين تنصلح حال مصر صلاح كامل وتم يا شيخ زي ما احنا فاهمين لا انت هتستشعر بالتقدم هتستشعر بالنظافه الناس هتحس بالامان في البلد فهتدخل عشان تستثمر الاغنياء هيثقوا فيك فيدولك لانهم هيحسوا ان الكلام ده راجع على البلد وراجع لهم تاني تجربه عمر بن عبد العزيز ما هياش منا ببعيد يعني ايه مش بعيد لو شاء الله جل وعلا لجعل عمر بن عبد العزيز بعد سيدنا عثمان وبعد سيدنا علي لكن ده هو ساب فترة كده سبحانه وتعالى لينا عشان يقول لك ما تقولش ان هم خلفاء النبي محمد خلفاء الراشدين انما ده واحد جاي بعد فترة من الزمن عشان يقول لك التجربة ممكن تطبق ادرسوا بس كده سياسة عمر الشرعية مش سياسة الخداع يا صاحب المال ما تحاربش الله بمالك ما تحاربش الله بمالك مالك هيروح وهيضيع منك ربنا كل حاجة والمال عارية مستعارة تزول في أي لحظة الجماعة بتوع بني إسرائيل أيام زمان بس أيام زمان ده عندنا برضو أمر محقق وواقع كل يوم كنا بنقرأ أو كثيرا ما كنا نقرأ ونسمع ألم ترى كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد كأن الناس تسمع ألف ليلة وليلة مش مصدقين لا مصدقين بس ما فيش يقين ما فيش ثقة النهاردة أي حاجة نسمعها في القرآن في الفترة دي على ما الناس تنسى تاني كلنا عدنا بنصدق لا ده ربنا ينزل أمريكا ويخلوهم يشحتهم ده ممكن يغرقها كلها في قاع البحر والله أعلم بعد ما خلص ال- المحاضرة ديت ممكن يكون هناك ولايات غرقت بس ياك ما يكونش حد هو اللي عاملها بقى يقول لك الشيخ هو اللي قايل هو اللي مدبر ممكن في ساعات في لحظات يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الله أكبر ده ربنا اللي بيقول إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز يا صاحب المال ما تحاربش الله ما تسخرش من سنة النبي محمد آه والله يعني هي قصيدة جميلة بس أنا نفسي أبقى أعمل حلقة خاصة بشكل الرجل المحترم يعني إيه يا شيخ في ناس مقصرة ومحترمة يعني عندها تقصير في التزامها ومحترمين برضه وربنا يهدينا جميعا يا رب ويتم علينا الإيمان بس في قصيدة جميلة بيسخروا من اللحية في القنوات الإسلامية يدفعوا فلوس ويقول لك إيه ده إيه الجماعة الإرهابيين دول آه أنا أقول لك كلمتين كده ومش هقدر أكمل القصيدة كاملة لكن إن شاء الله نعمل حلقة خاصة كلمات جميلة والله أعجبتني بيقول إيه يا سائلي بجهالة وتهكم عن طولها انت ايه يا ابني مطولها كده ليه اقعد يا سائلي بجهالة وتهكم عن طولها يا جاهلا أمر اللحى متجاهلا بجمالها متناسيا أمر النبي معظما من شأنها قص الشوارب واجب وكل حال وقارها أفإن سألتك يا ترى ماذا فعلت بحلقها وعصيت أمر المصطفى وخلعت عنها بهاءها هل بالمجوس تعلقا أم بالنساء تشبها أم أمر زوجك صارما كي لا تشكشك وجهها أم أمر زوجك صارما كي لا تشكشك وجها فعصيت سنة من هداك فعصيت سنة من هداك لكي تفوز بعطفها أم للنظافة تدعي أقصر كفاك تسفها أأنت أنظف أم رسول الله أأنت أنظف من رسول الله لا لا تنطق بها أم من أولي الألباب من أصحابه وأولي النهى من علموا الناس النظافة بل وجاوزوا المنتهى كن يا أخي متأسيا هل منهم من حلقها هل منهم من قلد القفار مثلك وقتها إن القساوس قلدوا فيها المسيح لحسنها لم يخرجوا مما ادعوا في دينهم إلا بها قرآن ربك قد أتى فيما احتواه لذكرها كن يا أخي متشبها بالأنبياء وقلها تحظى بصحبتهم غدا فالله زيننا بها ارجع إلى طه تجد هارون يتلو ذكرها يا سائلي بجهالة وتهكم عن طولها يا جاهلا أمر اللحى متجاهلا لجمالها متناسيا أمر النبي معظما من شأنها قص الشوارب واجب وعف اللحى لوقارها أفإن سألتك يا ترى ماذا فعلت بحلقها عملت إيه يا والدي عملت إيه بحلقها يا أبي عملت إيه وعصيت أمر المصطفى وخلعت عنها بهاءها هل بالمجوس تعلقا عاوز تعمل زي أوباما عاوز تعمل زي بوش هل بالمجوس تعلقا أم بالنساء تشبها ما هي المرأة ما عندهاش لحية أم بالنساء تشبها أم أمر زوجك صارما زوجتك مراتك ادتك أمر كي لا تشكشك وجهها تقول لك أصلا بتشكني فعصيت سنة من هداك لكي تفوز بعطفها أم للنظافة تدعي بتقول ده نظافة أم للنظافة تدعي أقصر كفاك تسفها اسكت بقى أنت أنظف من رسول الله لا لا تنطق بها اوعى تنطق بها ده أنت تخرج من الملة أنظف واحد على وجه الأرض سيدنا رسول الله محمد يا راجل تشبه بيه وبالصحابة الكرام جايب لي قناة وتنفق عليها أموال عشان تطلع أشباه الرجال أشباه الرجال يتكلمون في حق سيد الرجال ايه احنا عايشين فين احنا عايشين فين احنا المفروض في بلد مسلمة وان لم تكن بلد مسلمة العالم كله ايه في امر الملك لو اراد ان يخسف بهذه ال ال ال يعني سبحان الله القارات والدنيا بمن عليها الارض لازم نتواضع لله يا صاحب المال ملك هيروح في ثواني وممكن في لحظة ربنا يصيبك بفيروس انتوا نسيتوا قارون لما كان بيحارب أهل الالتزام وادعى على موسى أنه وقع ببغي من البغايا وخرج في زينته خرج في زينته أتيت على علم عندي فرح بقى باللي ربنا جابه له إن الله لا يحب الفرحين فرح قارون الأسلوب اللي هو فيه غيظ للناس بشيء لا يمدح عليه هو أنت يعني ربنا اللي مديهولك تتعالى على الناس به إن الله لا يحب الفارحين ابتغي فيما أتاك الله الدار الآخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ما تنساش انفق في سبل الخير شوف المساكين اللي في شارعك وما تمنش عليهم بنعمة الله أخ من الناس والله العظيم لقياني بالأمس تقريبا تقريبا وهو رجل من الأغنياء الأثرياء بيقول لي يا شيخ كنت بطلع عشرات الآلاف واديها لبعض الناس يوزعوها على الناس فكانوا يسيسونها قبل ما يدوهم المظروف يحطوا كرت جماعة فلان واسمه فلان بقول والناس تيجي تسألني انت ما بعتش الحاجة بتاع كل سنة ليه اقول لهم بعتها يقول لا ما بعتهاش وما كانش بيسألوني بقى لهم سنتين وزعلانين مني واخواتي كانوا يشتكوا لهم لا ده بعت لكم إذا المسألة هنا المال بيستخدم في اتجاه خطأ لماذا؟ ماذا تقصد؟ راقب الله سبحانه وتعالى وتواضع له يا صاحب المال لابد ان احنا نعمل حسابنا لا تمنعن يد المعروف المعروف عن أحد ما دمت مقتدرا فالسعد تاراته قد مات قوم وما ماتت مكارمهم وعاش قوم وهم في الناس أموات قارون مات وبنقول الله يلعنك يا قارون لكن فيه ناس محترمة إلى الآن ماتم وكل ما نشوف الأثار بتاعتهم نقول الله يكرمك الله يرحمك يا رب تجاوز عن سيئاته وقد يكون ظالم لنفسه لكن الله بدعاء أحد الصالحين أو أحد المساكين أو أحد الفقراء لأنه أعطاهم بمعروف وتواضع يدعو له بإخلاص ربنا يتقبل منه مش عاوزين نقع فيما وقع فيه غيرنا يا صاحب المال تواضع لله سبحانه وتعالى الأمر الذي يليه بعض الناس للأسف ما زالوا حتى الآن يعاندون سنة النبي محمد ويدعون الناس إلى البدعة لماذا؟ لأن كان زعيمهم الهالك بيديهم أموال على كده وكان مروج لكده بل إن كان فيه ناس كتير جدا بتبعت له أموال من الخارج من أمريكا وغيرها لمثل هذه البدع والخرافات والموالد والطبل والزمر وغيرها النهاردة لسه فيه رؤوس من أهل العلم بيدعوا لهذا الكلام ده رئيسك اتقلع من جذوره لأنه كان بيحارب ربنا واللي حواليه اتشالوا من أصلهم واتحطوا في السجون لأنهم كانوا على طريق البدع يسيرون برضه لسه بتروج واحنا شاطرين في الجدل والمكر يشتغل لأهل السنة برضه ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا قست القلوب والمكر اشتغل بيذكرون بقصة البقرة بتاعت بني إسرائيل وصدق ربنا إذ يقول ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسين فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين ما تيجي ناخد كده الموعظة دي يا أهل الجدل يا أهل النقاش بغير الكتاب والسنة احنا عاوزين نناقش تاني ونجيب من الكتاب والسنة عشان الناس تصدق وعشان احنا نفسنا ربنا يكرمنا مكروا لسيدنا موسى عليه السلام فضاعت فلوسهم وأخزاهم الله ونصر الله موسى ومكروا لعبد صالح ليتهمونه في قتل أحدهم فنجاه الله واللي ماشي مع ربنا وهو فقير أغناه الله ماشي مع ربنا وهو ضعيف قواه الله أذكر أن رجلا من أهل الإيمان كان بارا بأبيه وأمه والله انتوا يا مشايخ ساعة ما بتدروشوا بتدمروا الدنيا بر ايه وصلاة ايه وزكاة ايه احنا في مرحلة لازم نشتغل عملي ونبعد الله وننسى الدعوة إلى الله وننسى أخلاق النبي محمد ما هو للأسف الشديد بعض الناس يقول لك أولويات نشتغل بها الأول الأولى فالأولى حلو قوي بس أنت يعني عارف إيه معنى الأولويات أنت عارف الأول يعني إيه أحكام الشريعة الإسلامية اللي بيقول لك طب نسيب دي دلوقتي نسيب دي دلوقتي نسيب دلوقتي هي الأحكام مجرد حدود ده احنا عندنا أنواع من الأحكام أحكام عقائدية ديت ما تتسبش بإجماع الأئمة لازم نشتغل فيها أولاً ما تقوليش يلا نميع في مسألة التوحيد ما تقوليش يلا نميع في مسألة البدع أحكام عقائدية متفق عليها من أئمة الخير اللي هم أهل العلم الأصليين أحكام عقائدية وأحكام أخلاقية يعني العقائدية الإيمان بالله وبالرسل وبالأنبياء وبالنبي محمد طبعا يعني على رأسهم وبالحساب وبالعقاب وبالجنة والنار والصراط والقيامة أحكام عقائدية وأحكام أخلاقية الصدق الأمانة وغيرها هي دي الأحكام بتاعت الشريعة يا شيخ أيوة نبدأ بالأولانية ثم نأتي إلى الثانية نعلم الناس من خلال العقائد الأخلاق وأحكام عملية اللي هي المعاملات والعبادات العبادات أولا والمعاملات نعلم الناس الصلاة الصوم الزكاة الله يعني أنتم مش هتقطعوا الإيدين على طول يا عم احنا بنقول لك أهو أحكام عقائدية وأحكام أخلاقية وأحكام عملية اللي هي الأحكام الع- العبادات والمعاملات وبعدين بعد ما الناس تفهم وتاخد حقوقها وكل واحد يسكن وعندك العربية وعندك ما تستر به نفسك وأهلك وتتعلم تعليم محترم وتروح تخش في الشرطة تلاقي مفيش وسايط وتروح ت- تيجي مش عارف إذا الناس بدأت ترتاح خدت حقوقها وعلمت أن الحق عند الأمير لا يضيع في الحالات اللي زي دي لو قلنا لواحد تعالى سرقت ليه سرقت ليه مش لا آكل لا ده احنا نفكر بقى احنا اللي مقصرين لكن سرقت ليه الله يا اصلها هواية بقى هواية ده انت في الحالات اللي زي دي انا عاوز واحد عاقل محترم يقول ما تقطعش ايده احنا احنا بنقول اهو اذا لازم نفهم الاول يعني ايه يعني ايه ااجل ايه واسيب ايه فاحنا مش عاوزين نناقش ونجادل مثلما فعل بنو اسرائيل ام تريدون ان تسالوا رسولكم كما سئل موسى من قبل اسمعوا القصه العجيبه دي وشوفوا الدرويش اللي بيكسب بس مش قصدي الدرويش اللي هو بتاع البدع انا قصدي اللي ماشي على الكتاب والسنه اللي هو بيقول على منهج السلف ما بيسموه درويش اليومين دول واحد من بني اسرائيل راح لزوجته قال لها يا زوجتي انا ربنا كرمني بقرشين انا بشرح القصه انا عايز اسيبهم لكم لاني حاسس كده ان انا يعني مشرف على الموت طبعا لو نساء من نساء العصر ده واحد راح يقول لها يا زوجتي والله انا هموت وعاوز اعمل لكم حاجه بالقرشين اللي معايا هاتهم يا اخويا وروح موت ما راحتك روح لكن ديت قالت له اعطاك الله طول العمر وحسن العمل احنا انت عندنا بالدنيا قال لها بس انا عاوز اسيب لكم حاجه اامنكم طب هتعمل ايه يا زوجي قال ساشتري لكم بقره البقرة الصغيرة ديت هسيبها في قلب الغابات طب هتسيبها عند مين سأستودعها الله أصل أنا لو رحت اديتها لواحد من بني إسرائيل ما أنتوا عارفين الناس اليومين دول هيروح واخدهم وتاني يوم هتلاقوهم بيبيعوا فيها عند الجزار سأتركها عند الله الزوجة لأن عندها عقيدة عقيدة يا مولانا ده دروشة ما ياخدوا الأسباب أي نعم لكن الرجل حين بحث في من حوله لم يجد أحد يعطيه هذه البقرة فاعتمد على الله إذا امتنعت الأسباب لأن أخذ الأسباب خلي بالكم طاعة لله أيضا أمرنا بأخذها وأمرنا بصرفها إلى مسببها سبحانه فقال أخذ الأسباب جاب البقر جعلها في الغيضة وقال يا زوجتي حين يكبر ابني هذه لك وله ومات الرجل وترك البقرة الصغيرة عند الله فرباها لهم الله وجملها وجعلها أجمل بقرة في هذا الوقت على وجه الأرض بقرة يعني حاجة لها وصف ما فيش بقرة مثلها كان بنو إسرائيل حين يرونها نفسهم يقضوا عليها لكنهم يعلمون أنها لذلك اليتيم سبحان الله إذا سارت من بعيد في قلب الغابات في الغيضة اللي هي في مكان في الشجر الملتف غابة كل ما يشوفها كده كالشمس في ضحاها بقرة عجيبة يكفي أن الله سبحانه وتعالى صورها في القرآن الكريم قال صفراء فاقع لونها تسر الناظرين يعني لو اتحطت أبال أبو الهول بيجيب فلوس لنا أكثر من أبو الهول امسك عاوزين نسألك على أبو الهول هو أنتم بيقولوا أن أنت هتنقبه أبو الهول لا أنا أبو الهول لا إنما إحنا هنجيب له أبو الهولة اللي هي مراته ونحطها جنبه وننقبها مين اللي قال الكلام ده مين اللي قال ان السلفيه هينقبها بالهول طب ما بالهول كان موجود ايام سيدنا عمرو بن العاص وده يعني ده سلفنا هو ده سلفنا سيدنا عمرو بن العاص ده سلفنا ابو الهول كان موجود والاهرامات الثلاثه كان ايامها برضو اهرامات ثلاثه ما خدش واحد منهم سيدنا عمرو والقاه في البحر ولا هدم واحد انما للاسف الشديد هؤلاء يدلسون ويمكرون ويمكرون ويمكر الله ما حدش يضحك على الناس و- عشان ياخد مقعد بالتدليس لا تبهتوا الناس لا تتكلموا في حق الناس ما ليس ب- ب- بموجود فيهم يا أيها الذين أمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين مش انتوا سمعتوا الشيخ مسعد أنور ربنا يحفظنا ويحفظه ويحفظ علماء الأمة لما كان في ندوات بالروحة في الصعيد وراحوا في زيارة لقلب المعابد هناك في الأقصر فالضابط بقى والناس قالوا الله يا نهار ابيض لحيه والناس اللي حواليه كلهم ملتحين رايحين فين الجماعه دول يبقى النهارده هيبقى قالوا احنا عايزين نشوف معبد الصوت والضوء والحاجات اللي عندكم قال له وانت بتتفرج على الحاجات دي مش انتوا بتقولوا الفراعنه كفره الشيخ مسعد قال له اه ما احنا جينا ندعوهم للاسلام عشان فالراجل ضحك قال له انتوا بتهرجوا اهو امال يعني شايفيننا احنا جايين بلاستيك احنا ناس مطلعيننا لكم من تحت الارض احنا بشر احنا بني ادمين احنا ناس بنقول قال الله قال الرسول فان اخطانا فمن انفسنا وان اصبنا فمن الله يعني انتم ما بتحاربوش السياحه لا والله بالعكس ده انا عامل خطه بس مش هقول لكم عليها لما امسك رئاسه الجمهوريه ممكن السياحه اللي عندنا دي تكفي مصر من الثروات ازاي انتوا بتتكلموا كلام درويش يا عم الحاج احنا مش درويش احنا ناس اولا دارسين الاول تجاره محاسبه وانا مش عاوز اتكلم عن الاخرين ودرسنا تاني الناحية الإسلامية في السعودية وبعدين رجعنا هنا تاني عشان يقول لك ده السعودية يا عم بتدي برضه درسنا هنا في معاهد الأوقاف المصرية فاحنا بنقول المسلم ليس له حدود مع المسلم الآخر السياحة ما تخافوش أما الجهل حين يقع بالناس نقول عفى الله عنا وعنهم لما يستخدموا كلامهم بالبهتان على أهل الجهل فيقبلونه أقول لهم والله ربنا يهدينا وإياكم عجبني شيخ من المشايخ بيقول في يوم من الأيام اشتكت لي أم عدم التزام أبنائها فبيقول الأم بتقول لي تصور البيت سونيا ما يعني أنا بجيب الدلع بتاعها يعني مش عاوزة تلبس حاجة وماشية بالاسترتش في الشارع والشعر مش عارف ايه و... وأنا إنسانة ملتزم أنت بتشتغل ايه؟ قالت له دكتورة دكتورة فين؟ قالت في الجامعة وبنتك ماشية بهذا الشكل؟ اه واحمد عندي لحماده ما بيصليش وطول النهار بالسلسله وقاعد مش عارف فين وبيشرب اليومين دول حاجات غريبه و... قال لها والله مش عارف رغم ان انت يعني بتقولي بتصلوا وعارفين ربنا وبتصدقوا قالت طبعا لكن المشكله الجهل وهي بتكلمه جالها تليفون والعهد على الراوي فقالت لا مش ممكن ازاي الناس يعملوا الكلام الفارغ ده عند الاهرامات ازاي الكلام الفارغ ده وكمان بيقولوا انهم هيهدموا مش عارف او بيعملوا مش عارف ايه من ناحيه هرم خوفو هي حصلت يتعدوا الامور على النبي خوفو صلى الله عليه وسلم قال لها النبي خوفو خوفو مين يا حاج قالت له يعني النبي خوفو مش خوفو ده نبي قال لها لا يا حاج والله ده حق احمد ما يلبسش ما, ما, ما, ما يشرب اللي هو بيشربه وما يصليش وحق البنت ما تلبسش احنا مش عارفين نفرق يا اخوانا مفيش حد عاقل يقول اهدموا هذه الاشياء ده ربنا سبحانه وتعالى قال في القرآن الكريم اليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية يعني سبحان الله ده هو ربنا حاطط لنا أثر من الأثار عشان نتفرج ونقول قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلكم أهو بنتفرج أهو وبعدين الناس هتيجي تتفرج على أبو الهول وناخد فلوس نتفرج على أهرامات وناخد فلوس ثم يكون هؤلاء سفراء لنا في الغرب يقولون لقد ذهبنا إلى أناس يسيرون خلف محمد بن عبد الله فيهم السماحة وفيهم الأدب وعندهم الأمان وعندهم الإخلاص وعندهم الوفاء يقوم نكسب ناس تؤمن بالله نكسب ناس تؤمن بالله احنا كنا بنروح الغردقة ورب الكعبة قسم أحسب عليه في جمعة بعد ما خلصت كنت بتكلم عن عناية الله لمريم لمريم بعد ما خلصت أخ اسمه مصطفى ولعله يسمعني الآن وهو مكث في مصر خلاص قعد في مصر هو وعياله أعلن إسلامه هو وزوجه وثلاثة من أبناء يعني خمسة وبعد العصر لقيته هو جايب لي اثنين خلاهم يعلنوا الإسلام هو جاب لي اثنين بقوا سبعة رحنا نعمل احتفالية على ما خلصنا الاحتفالية وصل العدد ل 15 يعني هاتهم لنا ده صيد جميل وبالأدب نعاملهم الله ده بيقولوا عليكم يا عم ده انتوا هتعملوا يا عم مش هنعمل حاجه ولا حاجه احنا عندنا الكتاب والسنه طب بالنسبه بقى لل للي بيقولوا عليه القنوات اللي ملهاش لازمه والكلام الفارغ ده كله انا مش هحمل الشعب المحترم الطيب العرقان ده اللي شغال حفلات واحتفالات لا فائده منها انما مش همنعها يعني مش هتمنعها تترك البضاعه السيئه ويوضع أمامها بضاعة حسنة نعرض بضاعتنا ونشوف الناس المحترمة بالفطرة هتروح لإيه نعرض بضاعتنا ونشجعها ونكون وراها بدل ما احنا بنحارب في سنة النبي ونشجع البدعة بعد ما بنحارب في الستر والعفاف ونشجع العري لا احنا نعمل العكس نشجع في ده انتوا حرين وانتوا حرين لكن للأسف الشديد الناس مفكرة أنها تؤخذ الأمور عنوة أو غصب عن الناس اسمع رحمن الله وإياك أقول تواضعوا لله ليرفعكم الله يا صاحب المال خلي بالك من نفسك ما تمكرش لأن المكر يجي عليك ويضيع فلوسك الناس لما أرادوا أن يفتكوا بهذه البقرة كاد الله لهم وهذه الأم لما صدقت الله ربنا كرمها هي وابنها مات الوالد وترك البقرة في الغيضة كبر الولد فقالت الأم لابنها يا ابني روحت البقرة اللي ربنا عينها لك وحفظها لك ومربها لك من الذي تركها يا أمي أبوك فخرج الولد طاعة لأمه بر وأخلاق جابت خير ذهب الولد إلى الغيضة يا ابني لما تروح هناك ما تقولش مدد يا ابن صيبح ما تقولش مدد يا بهنساوي ما تقولش مدد يا أي حد إنما تقول إيه مدد يا الله نادي عليها وقل لها أسألك برب موسى وهارون أن تأتيني فذهب الولد فناداها فأتته البقرة مذللة يمشي أمامها يمسكها من قرنها تطأطئ رأسها كأنها تسجد لله الواحد الديان وعاد إلى أمه اسمع بس عشان أقول لك كيف يدبر الله أمر الصالحين ويكيد لهؤلاء الكائدين لأهل الإيمان اسمع الأم قالت له يا ابني اذهب بها إلى السوق وبيعها بيعها بثلاث دنانير ذهبية ولا تبعها بأكثر من ذلك حتى ترجع إلي فخدها الولد راح يبيعها زي ما أمه قالت له في تاجر بقى شاطر استناه في أول السوق قال له يا ابني انت رايح بالبقرة الجميلة دي فين قال له السوق قال له طب أنا عاوز أشتريها منك قال له مش هبيعها لك إلا بثلاثة دنانير ولا أزيد على ذلك حتى ترضى أمي قالت له يا ابني ما تزودش قوي على الناس ثلاث دنانير حلوين الولد طائع لأمه هيقول لك ده درويش ده المفروض يفهم لغة العصر الأم قالت له بثلاثة جاله فيها ستة يبيع نقول لك لا مع الله تكسب وبعيد عن ربنا لو ظننت انه مكسب خسارة التاجر قال له اشتراها منك بستة وما ترجعش لأمك قال له لا حتى أرجع إلى أمي فرجع للأم انت لو رحت بالسوق ووالدك قال لك روح بيع لنا الجاموسة دي أو البقرة دي عفانا الله وإياك وقال لك البقرة دي تساوي 2000 جنيه أول ما دخلت انت السوق التاجر قال لك هاخدها منك بأربعة تروح انت مسهم كده أبويا عامل فيها معلم ده ما بيفهمش ده انا هبيعها باربعة واديله الاربعة اقول له شفت انا ببيع ازاي ده لو انت محترم يعني انما ممكن تروح بايعها باربعة واخد 2000 ومديله 2000 وتقول له اتفضل يا اتفضل خد ال 2000 بتوعك اهم الولد قال لا بلغتنا احنا بقى بلغة الفهلوية بلغة الناس اللي بيقول لك اوتيته على علم عندي ويترك ايات الله وسنة النبي محمد ويحكم عقله في الامر وما يرجعش الامر لمدبر الامور سبحانه وتعالى ده غلطان أول ما الولد الراجل قال له بستة قال لا حتى أعود لأمي أمه قالت لي يا ابني باعها بستة ولا تزيد حتى ترجع إلي لسه داخل الراجل قال له برضه هزود قال له تسعة تقريبا قال له لا حتى أرجع لأمي الله فالأم قالت له يا ابني ما فيش تاجر بيعمل كده إذا ذهبت إلى السوق فاسأل الرجل الذي يلقاك ماذا نفعل بالبقرة فإنه ملك من عند الله أول ما راح هناك طبعا الولد لو انت مكانه مش هتروح تاني هتخاف بقى انا بكلم الراجل ده هو ملك مش رايح ذهب الولد بثقة ويقين طاعة لأمه السلام عليكم وعليكم السلام قال له أمي تقرئك السلام وتقول لك ماذا نفعل بالبقرة قال قل لأمك امسك البقرة فإن موسى عليه السلام سيجعل بني إسرائيل يشترونها بملء مسكها ذهباً ربنا هيكيد ليهم وهيجوا يشتروها منك فأمسكت البقرة وحدثت قصة أخرى ننتقل بالكاميرات إلى سيدنا موسى ومن معه جاءه أناس يشتكون موت عمهم وقتله فقالوا أنت نبي الله يكيدون للمؤمن أهو بقى أنت نبي الله وبتقول أنك رسول نريد أن نعلم من قتل عمنا وخلي بالك واحد من اللي كانوا واقفين معاهم هم اللي قتلوا عمهم لأنه كان له ميراث وملوش أبناء وهم اللي هيورثوه فاستعجلوا الأمر فقتلوه فأرادوا أن يضربوا عصفورين بحجر يقتلوا العم ويأخذوا الميراث ويمكروا لنبي الله موسى ويحدثوا في الأمر ما سترون فموسى عليه السلام فاجأهم بأمر الله قالوا يا موسى إن عمنا قتل ونريد أن نعلم القاتل قال اذبحوا بقرة قال أتت قالوا أتتخذنا هزوا نقول لك عاوزين نعرف القاتل تقول اذبحوا بقرة هكذا يفعل الله مع من يكيدون للصالحين يأتيهم من حيث لا يحتسبون ويفاجئهم بأمور العقل قد ما يقبلهاش سبحان الله اذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون جادلوا ومكروا جادلوا ومكروا قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونه قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا جدل وجدل وجدل وربنا يخدهم كده كالأنعام حتى وصلهم لأنهم يشتروا بقرة الولد اليتيم بملء المسك ذهبا فذهبوا إلى موسى لا طاعة لنبي الله إنما عشان يحرجوه لأنهم عارفين إنه مش هيقول من القاتل لأنهم مدبرينها ومخبيين أول ما وصل سيدنا موسى قال اذبحوها فذبحوها وما كادوا يفعلون قالوا هاتوا بعض العظام اضربوا بها الميت فضربوا الميت فقام حيا قال له مين اللي قتلك قال له ده الولد ده اللي عمال دوش عمل دوشة ده وخسروا فلوسهم وكاد الله لهم وكاد الله للصالحين فأعاد هؤلاء بخزي وعار وشنار كذلك أقول اوعى حد يتكبر بعلمه ويستخدمه في معصية الله ورد ورد سنة النبي محمد والحط منها أقول اتقوا الله فيما تفعلون الوقت قد انسحب سريعا من تحت الأقدام لكنني أقول اوعى حد فينا يقع ويصل إلى قسوة القلب اللي ربنا قال فيها عن بني إسرائيل في سورة البقرة قال الله اسمع الآيات ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون أيها الأحبة الكرام أردت أن أرسل هذه الرسالة في هذه الفترة من الناجحين من أعلمهم في تواضع والله أعلم ذلك حتى إن أول أحد المتواضعين منهم لما اتصلت بيه مش عايز أقول اسمه أول ما اتصلت عليه وكان بالليل قال لي بتتصل عليا بالليل مع العلم انه كان بيستدعيني في مؤتمرات يعني بتاعته انا دلوقتي عندي حصانه هبعت اخطفك في الفيلا بتاعته ومش هسيبك الا لما فضحكت وضحك فقلت له اتق الله قال اللهم اجعلنا من المتقين وسكت وكانه يفكر في كلمه اتق الله مثل هؤلاء اقول ايه يا عم احنا موافقين على نجاحك واسال الله جل وعلا ان ينجح الجميع انتهى الوقت وجاءتني الاشاره وطاعه للاحبه الكرام اختم بما نحب ان نختم به دائما لا تقل من أين أبدأ طاعة الله بداية لا تقل من أين أبدأ طاعة الله بداية لا تقل أين طريقي شرع الله الهداية لا تقل أين نعيم جنة الله كفاية لا تقل غدا سأبدأ ربما تأتي النهاية أيها الأحبة للنفس المقصرة أقول تواضع لله وللأحبة الكرام أقول تواضعوا لله من تواضع لله رفعه أحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله
لوجه الله بننصح كن كفاية ذنوب كفاية ذنوب وقبل العمر ما يعدي تعالوا انتم تعالوا انتم تعالوا انتم ونتعاهد على الطاعة وكفاية غفلة وألم اقتربت الساعة ارجع في لحظة ندم لله بقناعة يمكن بحب النبي يمكن بحب النبي نتهنى بالشفاعة